القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي آه، قبل ما نبدأ فقرات ال- البرنامج آه، نبدأ الأول آه، في هذه آه، الحلقة بالدعاء لمرضى المسلمين جميعا وفي دعاء خاص كده طالبينه من حضراتكم لأم أخونا آه، آه، الفاضل ماهر إبراهيم آه، من التل الكبير أسأل الله أن يشفي أمه شفاء عاجلا غير آجلا شفاء لا يغادر سقما آه، اللهم اشفيها بشفائك وداوي- وداويها بدوائك ومرضى المسلمين جميعا والدعاء يبقى عامل إيه لعامة المسلمين بالشفاء العاجل إن شاء الله لكل مريض آه، برضو من الجديد في هذه الحلقة إن هيبقى فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى مع حضراتكم صفحة الفيسبوك بتاعتي والإيميل بتاعي صفحة الفيسبوك والإيميل هيظهروا دلوقتي على الشاشة اللي حابب يتواصل معانا في سؤال أو استفسار أو تعليق البرنامج بتاعكم واحنا متفقين البرنامج برنامج آه، جماهيري من الدرجه الاولى وعلاقتي بحضراتكم علاقه تواصل فمحتاج ان حضراتكم تتواصلوا معنا ان شاء الله ظهر على الشاشه الايميل دلوقتي وصفحه الفيسبوك اللي حابب يتواصل معانا ان شاء الله في اخر الحلقه هنعرض ليه الرسائل اللي موجوده ولو في سؤال هنجاوب عليه ولو في استفسار هنرد عليه ان شاء الله ولو في اقتراح هناخد بيه باذن الله تعالى نبدا بقى فقرات البرنامج ومع الفقره الاولى حكم اليوم حكم اليوم زي ما شفتم على الشاشة مراتب القراءة احنا مش اتفقنا يا شيخ ان انت مش هتتكلم عن آه، آه، آه، تعريفات و اه بس مراتب القراءة دي احنا محتاجينها كل واحد بيقرأ فينا القرآن محتاج يعرف مراتب القراءة مراتب القراءة يعني ايه؟ يعني السرعات المختلفة للقراءة يعني حضرتك ممكن تقرأ القرآن هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممكن تزود السرعة شوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو ممكن تزود أسرع من كده كمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه يبقى احنا عندنا كم مرتبة بقى للقراءة في خلاف بين العلماء في المراتب مش هندخل في الخلاف لكن احنا عندنا ثلاث مراتب رئيسية ثلاث مراتب ايه رئيسية عد معايا المرتبة الأولى مرتبة التحقيق مرتبة ايه التحقيق المرتبة الثانية مرتبة التدوير بتقول ايه يا شيخ التدوير طب المرتبة الثالثة مرتبة ايه اه الحدر يبقى عندنا تحقيق تدوير حدر هيفرق معانا ايه هيفرق معانا دلوقتي لما تعرفوا الفرق بين الثلاث مراتب وكل مرتبه من دول بحتاجها امتى يبقى انا محتاج ان انا اعرف ولا لا اه المرتبه الاولى مرتبه التحقيق التحقيق يعني ايه ان انا اقرا القران بتحقيق يعني ازود في ازمنه القراءه تمام بحيث ان انا الزياده اللي بتزيد في الازمنه ديت لا تؤثر على آه، جمال القراءه وضبط الاحكام ممكن يزيد شويه الحكم شويه يعني غنى تزيد شويه مفيش مشاكل مد يزيد شويه مفيش مشاكل حركه الحرف يعني تتحرك سنه كده ما في مشكله خالص طيب المرتبه دي بتاعت التحقيق ديت بستخدمها امتى بستخدمها وحضراتكم بتستخدموها في مرتبه التعليم فقط فقط يعني ما ينفعش نصلي بيها هنقول بالاخر في الاخر الحكم بقى بتاع المراتب الثلاثه حكم المراتب الثلاثه هنتكلم عليه لكن مرتبه المرتبه ديت مرتبه التعليم اما اجي اعلم حد القراءه ببطأ شويه عشان يبان الفرق بين الحروف ويبتدي ايه يبتدي يقلدني فيبتدي يضغط يبين الحرف بس اللي هي بدأناها في القراءه لما قلنا ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اه خدت زمن طويل شويه امتى يا عم الشيخ استخدم ده في مر... في مرتبه ايه في مرتبه التعليم اما اكون بعلم حد القران طيب المرتبه الثانيه اللي هي ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اه دي مرتبه ايه التدوير دي حاله بين الايه بين التحقيق اللي احنا قلناه وبين اللي جاي بعد كده اللي هو الحدر الحدر يعني ايه ان انا اسرع بالايه بالقراءه ان انا اقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برضو مع الحفاظ على ضبط الأحكام يعني يبقى في غنة ناقصة شوية بسبب الإسراع يبقى في مد ناقص شوية يبقى في إسراع بالحركة سنة آه طب المراتب الثلاث دول بستخدمهم في إيه المرتبة الأولى قلنا في التعليم المرتبة الثانية في العبادة المرتبة الثالثة في المراجعة تاني صلوا على النبي لا تصلوا على النبي واسمع صوتكم كده إن شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المرتبة الأولى فين في التعليم يبقى ما أجي أعلم أبطأ المرتبة الأخيرة في المراجعة أنا عايز أراجع ورد هراجع مثلا مثلا للحفظة هراجع خمس أجزاء في اليوم لو قرأتهم بمرتبة التحقيق محتاج يوم على اليوم طب لو قرأتهم الخمس أجزاء بمرتبة التدوير هياخدوا مني وقت وقت وأنا براجع أنا عايز أ- أ- أشوف حفظي طيب لو قرأتهم بمرتبة الحذر الوقت هيقل يبقى أنا ساعدت نفسي أولا بتاخد ثوابك كامل إن شاء الله تمام لكن ما بقاش بقى عبادة بتبقى إيه مراجعة أنا بإيه آه عشان ما انساش الايه القرآن طب اللي في النص دي دي مرتبة العبادة يعني ايه مرتبة العبادة يعني دي اللي بتستخدمها حضرتك وحضرتك في آه، آه، الصلاة دي اللي بيستخد- بتستخدمها حضرتك وحضرتك بتستخدميها آه، هذه المرتبة في آه، ورد مثلا القراءة اليومي في ورد القراءة في رمضان المفروض القرآن كل يوم مش في رمضان بس أنا بتكلم على الورد اليومي اللي أنا بقرأ فيه اعتدت إن أنا أقرأ جزء اعتدت أقرأ جزئين اعتدت أن أقرأ إيه ثلاثة ثلاثة أجزاء, أجزاء. يبقى أنا ده هيبقى محتاج لمرتبة إيه لمرتبة التدوير اللي هي مرتبة العبادة طالما بتتعبد لله يبقى تتعبد بمرتبة إيه التدوير اللي هي الحالة الوسط اللي بيقرأ بيها ضيوفنا اللي بيبقوا معانا واللي بنسمع منها مشايخنا آه، آه، آه، من القراء تمام هي دي مرتبة إيه واللي بنسمع بيها آه، ب- يعني اللي بنسمعها من أئمة المساجد لكن التحقيق لو إمام صلى بالتحقيق ما اعرفش ايه اللي هيحصل له بعد الصلاة لأنه هيطول جدا ولو قرأ بالحذر يبقى إيه وقع في اختلاس والاختلاسات دي مش مقبولة إلا فين لما يكون بيراجع فقط خلاص كده يبقى احنا هنستفيد بقى من مراتب القراءة ديت في اننا عرفنا دلوقتي ان انا ما ينفعش ان انا اقرأ في العبادة بالتحقيق ولا بالحذر وانا بعلم ما ينفعش اقرأ بالحذر تمام ينفع اقرا بالتدوير لكن الاولى ان انا اقرا بايه بالتحقيق وفي المراجعه يبقى انا ايه هسرع واحضر في القراءه طيب دي كانت الايه كان حكم اليوم وان شاء الله باذن الله تعالى اتفقنا مع حضراتكم ان كل حلقه هيبقى معانا ايه حكم نستفيد منه في القراءه ننتقل للفقره الثانيه الفقره الثانيه عنوانها تحرير الآيات واحنا اتفقنا ان احنا نتكلم في تحرير الآيات عن ثلاث أشياء الشيء الأول الأحكام الظاهرة قوي أو هنختار حكم ولا حكمين ولا ثلاثة تطبيقا في الإيه في القراءة تمام الفقرة الثانية أو ال- ال- ال- ال- ال- ال- المرحلة اللي بعديها هنتكلم عن بعض الأخطاء الإيه الظاهرة والباينة قوي في الورد والفقرة الثالثة أو الجزء الثالث من هذه الفقرة هنتكلم فيه عن معاني بعض الكلمات في الآيات اتفقنا؟ طب ورد اليوم إيه من سورة فصلت افتح المصحف بقى وتابع معايا وأنا بتكلم ورد اليوم منين؟ من سورة فصلت من الآية الثامنة إلى الآية الرابعة إيه؟ عشر أول حكم بيقابلني في أول آية بتقابلني اللي هي الآية الثامنة في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا آمنوا آه دي واو إيه مادية صح لأنها موافقة لشرط المد اللي هو المادية اللي هي إيه هتلاقيها واو ساكنة بعد ضم يعني شرط إن يكون قبلها إيه مضموم آمنوا نو أيوة نو مضمومة وبعديها إيه واو وعملوا دي جت واو متحركة بعديها ايه الاشكال هنا الاشكال هنا ان ده بيسميه العلماء مد تمكين تمكين يعني ايه يجب على القارئ ان يمكن للواو الماديه حتى لا تدخل فين في الواو المتحركه لان دي واو واو واحنا عندنا لما يجي ساكن وبعدين متحرك والاتنين شكل بعض بعمل ايه بدخلهم في بعض بعمل حاجه اسمها الايه الادغام اذهب بكتابي بقراها ايه اذهب بكتابي دخلت الباء في الباء اه هنا ما ينفعش بقى ادخل ايه لما يكون الاول حرف مد ما ادخلوش في الحرف اللي بعديه يبقى اقول ايه امنوا وعملوا ما اقولش امنوا وعملوا شفتوا الفرق ياه ده, ده احنا كنا بنقولها كده يا شيخ كنا بنقول امنوا وعملوا لا خطأ امنوا و آمنوا ويبقى ادي الواو المادية زمانها وافصل بينها وبين الايه الواو الثانية بعد كده هنبص نلاقي في الآية اللي بعديها آه، هنلاقي وتجعلون له أندادا وتجعلون له أندادا آه ده حكمه إيه ده؟ ده حكمه صلة مد صلة مد صلة إيه؟ صلة كبرى بيسموه العلماء صلة كبرى لكن ده من قبيل المنفصل طالما المنفصل اللي هو انفصال الهمزة عن حرف المد في كلمتين خد شكل المنفصل فواخد حكم المنفصل اه لو وقفت عليها اقف عليها وتجعلون له وتجعلون ايه له طب اذا وصلت يبقى انا عندي الواو اللي على السطر الصغنونه ديت الواو دي منطوقه في القراءه في الوصل طب اما اجي افصل واقف على الكلمه انا مش شايف الواو دي خالص الصغنونه دي وكمان حركه الهاء تقع مني يبقى ايه يبقى اقراها كده وتجعلون له بس اوصلها وتجعلون له اندادا ده لو انا بوسط ايه المنفصل طب في حكم ثالث في, في الايات احنا محتاجين نعرفه اه وده اتكرر معانا كتير قوي اللي هو ايه التنوين بالفتح عند الوقف يعني ايه تنوين بالفتح عند الوقف بصوا معايا كده على الايه الثانيه اللي هي لسه معانا آه احنا عندنا اندادا ده تنوين بالايه بالفتح فتحتين فوق بعض بس في ألف موجود صح مرسوم صح اه سواء رسم الألف أو لم يرسم الألف طالما في عندي تنوين بالفتح فتحتين يبقى أنا محتاج أعمل إيه يا عم الشيخ محتاج إن أنا أقف بألف طيب طب هات لنا حاجة تانية سواء فين في الآية اللي بعديها على طول اللي هي الآية الآية العاشرة الآية الحدي... العاشرة آه. آه بصوا سواء كده في الآية العاشرة هتلاقوا سواء للسائلين فين الالف هنا الله لو بص... لو بصينا الايه قبليها هنلاقي في الف وهنا مفيش الف مش شرط ان يبقى مرسوم الف سواء رسم الالف او لم يرسم الالف انا بقف بايه بقف بالف العوض بقف بايه بحاجه اسمها الف العوض الف العوض يعني ايه يعني الف عوض عن التنوين بالفتح خلاص كده طب لو جه على تاء مربوطه يا عم الشيخ فتحتين ده الاستثناء الوحيد أقف بهاء زي إيه معانا في الآيات بفضل الله تعالى ما لا آخر آية معانا لأنزل ملائكة فإنا وبرضو إيه في الآية اللي قبلها صاعقة دي تاء مربوطة عليها فتحتين آه أما أقف عليها في إيه أقف بالهاء صاعقة أقول ملائكة يبقى أنا الاستثناء الوحيد من القاعدة ديت اللي هي قاعدة ألف العوض إيه هو؟ ردوا عليا إيه هو؟ طب صلوا على النبي عشان لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد التاء المربوطة اللي عليها فتحتين اللي هي الملونة بالفتح بس هي دي اللي نعمل فيها إيه؟ نقف عليها بالهاء لكن فيما عدا ذلك أي فتحتين يقابلوني وأقف على الكلمة اللي عليها فتحتين دي هقف على الكلمة خلاص هقف وقفا أعمل إيه؟ احط الف سواء الالف ده مرسوم او مش مرسوم اتفقنا جميل طيب ايه بقى بالاخطاء اللي موجوده اللي موجوده في الايات بصوا اكثر الاخطاء اللي بتقابلنا في القراءه هي تخليص مفخم من مرقق ومرقق من مفخم ولا خلينا نبقى واضحين اكثر ونبقى اكثر دقه هو فصل المرقق عن المفخم لان المفخم هو كده كده مفخم صعب جدا ان ارققه لكن المرقق بيتزنق فبيضيع جنب الايه المفخم زي في قوله تعالى خلق الارض اه خلق الارض في يومين خدوا بالكم خلق واحنا اتفقنا قبل كده على ان احنا بنخلص المفخم بالمرقق خلاص احنا حفظنا بقى بهيئه شفتين خلق خلق ال... ايوه كده خلق ال... آه. همزه مرققه آه بابتسامه الأر والراء فيها تبويزة شوية الأرض في آه يبقى أنا محتاج أعمل إيه أخلص الدنيا بالشكل دوت يبقى تخليص المفخم من الإيه من المرقق عندي كمان في هنا إذا بدأت في قوله تعالى في, في الآية الحادية عشر وللأرض تيا طوعا وللأرض إيه ده أنا عملت إيه وللأرض انتقلت من الضاد للإيه آه للهمزة على طول طب والألف اللي موجودة ديت إذا بدأت بالكلمة هحتاج الهمزة ديت أبدأ أقول إيه إيتيا لأن في ناس بتبدأ بيها يقول لك إيه إئتيا قاعدة ثابتة معانا في التجويد وفي القراءة إن لما يكون الكلمة قبل قبل الهمزة ألف عليها رأس صاد يبقى أنا مبدأ بيها بشوف هبدأ بالهمزة بإيه اللي هي ألف اللي عليها رأس صاد ديت ببدأ بيها بإيه بهمزة مضمومة يبقى أشيل الهمزة التانية دي وأحط إيه وأحط واو طب هبدأ بهمزة مفتو... م- مكسورة أشيلها وأحط إيه يا هنا هبدأ بهمزة مكسورة لأن أصلا هبدأ بيها بإيه إئتيا فابدأ أقول إيه إيتيا سهلة بتهيألي سهلة طيب الأخطاء كثيرة جدا في موضوع التخليص خلينا واحنا بنقرأ إن شاء الله نبتدي نتكلم على إيه على الأخطاء الموجودة طيب ننتقل بقى إيه لبعض معاني الكلمات يعني في قوله تعالى غير ممنون يعني غير مقطوع أندادا وتجعلون له أندادا يعني أمثالا من خلقه خدوا بالكم اوعوا تقعوا في هذا طيب ورواسي في الآية العاشرة آه, آه رواسي من فوقها آه الرواسي اللي هي إيه الجبال الثوابت بعد كده بارك فيها يعني جعل فيها خيرا كثيرا في الآية نفس الآية وقدر فيها أقواتها يعني إيه وقدر فيها أرزاقها الكلام ده كله والله احنا ممكن نكون بنقرا و- وما ناخدش بالنا من المعاني ديت احنا بنفكر حضراتكم بس باشارات لبعض المعاني لكن نصيحتي لحضراتكم طبعا ان كل واحد فينا يبقى معاه تفسير ولو مبسط واحنا بنقرا نقرا التفسير و واحنا بنقرا وردنا نشوف كده ونقف على المعاني نعيش بقى مع القران ما يبقاش القران بالنسبه لنا مجرد كلام بنقوله بنردد بس لا نعيش بقى مع الايات ونعمل بيها ان شاء الله فقضاهن يعني أحكم وأبدع سبحانه في خلق إيه؟ في خلقهن آه وأوحى يعني ودبر أنذرتكم صاعقة يعني خوفتكم خافوا خدوا بالكم صاعقة يعني عذابا إيه شديدا دي بعض المعاني سريعا كده و آه، آه، هنخرج لفاصل قصير جدا محدش يسيبنا ونرجع للصديف آه، آه، آه، آه، معانا ضيف ان شاء الله باذن الله تعالى مع قراءه الورد ونستقبل اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى فاصل قصير اوعوا تسيبوا شاشه الرحمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا بفضل الله تعالى وأذكر حضراتكم مرة ثانية بالورد ورد اليوم من سورة فصلت من الآية الثامنة إلى الآية الرابعة عشر وهيظهر أمام حضراتكم على الشاشة آه، آه، آه، عنوان آه، الصفحه بتاعتي على الفيسبوك والايميل الخاص بي وان شاء الله باذن الله تعالى اللي ليه استفسار ليه سؤال ليه اقتراح نقبل كله باذن الله تعالى وفي هذه الفقره بيبقى معانا ضيف بنسمع منه ورد ال- القراءه وبنستقبل بعديها اتصالات حضراتكم معي ومعكم في هذه الحلقه ضيف كريم عزيز اخ اتصل عليا وقال لي انا بحبك في الله قلت له انا كمان بحبك وانا بعلن على الهواء ان انا بحبه في الله آه فقلت له طب ما تسمعني قراءتك كده فلقيت قراءته جميله جدا فقلت له طب ما تيجي معايا في البرنامج وهو مشرفني اليوم الشيخ مصطفى محمد عبد العظيم ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله اهلا وسهلا ومرحبا بكم منور يا شيخ مصطفى مبارك ربنا يبارك فيك حبيبي اسال الله ان يبارك فيك وفيك آه نسمع بقى الورد من الشيخ مصطفى وبعد كده نستقبل اتصالات حضراتكم مباشرة بعد انتهائه من القراءة فليتفضل مشكورا مأجورا
بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أأن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ايوه علي صوتك كده بقى واسمعك و... و...
ذلك- لا اسمعني طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعايز بقى المد المنفصل هنمده أربعة تمام يلا
وتجعلون له أندا له.
له أندادا مم.
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا مم.
وزينا السماء الدنيا ب...
بما صوابيح وحفظا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة إنا بما أرسلتم به كافرين كافرون كلام ليه كافرون يا شيخ مصطفى طب ان شاء الله قراءتك حلوه واداءك جميل وقراءتك معاك في التليفون كانت جميله جدا بس انت قلقان شويه صح؟
لا انت اول مره تطلع على الهواء؟
لا ها؟
لا طلعت دايما مع الشيخ محمود ترجمة القرآن انت والله طيب يعني انت متعود على ال- على الكاميرات وعلى الجمهور أنا اسال الله ان يبارك فيك طبعا الشيخ مصطفى عنده مواهب تانية ان شاء الله هنسعد بيها باذن الله تعالى في اثناء الايه اثناء اللقاء ناخد اول اتصال معانا الحاجه فاطمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه حياك الله وبركاته الملك وضيفك الكريم الله يبارك فيك يا حاجه فاطمه الله يخليك وجزاك الله خيرا والله على تطوير البرنامج يعني الله يرفع قدرك يا حاجه فاطمه دايما في تقدم إن شاء الله يا رب يرزقنا وإياكم إن الاخلاص شاء الله ان شاء الله أبدأ إن شاء الله ابدأي باذن الله تعالى إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك الله لا وبارك ال...
وبارك فيها.
وبارك فيها وقدر فيها لا عايز نخلص ده بقى وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان طب نفخم فيها شويه فقال- كمان وهي دخان فقال وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا لا، طوعا في أو ألف.
كرها لا، لو أنا- قالتا لا ايتيا عايزين الالف يبان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائ- طائعين بارك الله فيكي ربنا يبارك فيكي حاجه فاطمه ما شاء الله قراءتك طيبه جدا وطبعا يا ريت بقى اللي ما كانش متعود يحفظ معانا آه، آه، قبل تجديد هذا البرنامج وتطويره يحفظ معانا من اول فصلت واحنا بناخد بقى ايه ده احنا يعني الصوره ممكن ناخدها بفضل الله تعالى على 10 حلقات او اكثر فالامر هيبقى سهل جدا بالنسبه لنا زائد ان احنا بقى ايه في اشارات لمعاني وفي كلام على الاخطاء فده هيساعدنا كتير قوي قوي فيا ريت واللي كان بيحفظ معانا طبعا يكمل باذن الله تعالى معانا معانا الحاجه ام ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلامة أهلا بحضرتك ربنا الله, يس- يبارك فيك وصحتك فهو يا رب العالمين الله يرفع قدرك حاجة وأهلا أمور.
بض- بضيفك ال- ال- من أحبابنا الشيخ مصطفى ده ما شاء الله عليه منورنا يعني إن شاء الله إن شاء الله أقرأ اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقضاهن سبع سماوات في يوم في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أمرها أمرها تمام وزينا نون عليها السماء شدة حاجة مبهين وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وحفظا وحفظا مم.
ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم تمام فإن أعرضوا فقل أنذرتكم أنذرتكم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة لا صاعقة مثل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ما شاء الله عليكي ها إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم من بين من أيديهم بين أيديهم لا، بين لا.
بي بين أيوة من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله مم.
قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به- ملائكة فإنا بما أر... آه، رب ربنا لأنزل لا هات ملائكة من أول قالوا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كاف- أرسلتم به أرسلتم به كافرون بارك الله فيكي حاجة مرهيب ربنا يحفظك الظهر اليوم يوم الحجاج الحاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم أشرف السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بارك بحضرتك الله فيك وأسعدك في الدارين يا رب آمين يا رب العالمين ولكم بمثل الله يخليك وبارك فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها بخلق بقى أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ما شاء الله عليك حاجة زينب.
سواء حاجة زينب. حاجة زينب.
للسائلين حاجة زينب نعم السلام عليكم بند على عليكم حضرتك السلام.
الصبح خدي بالك طالما هتوسطي المنفصل هتخليه أربعة احنا اتفقنا ان خلينا في البرنامج كله عندنا أربعة ما هو أربعة، المتصل آه.
والمنفصل فهات الآية تاني حاضر وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام مم.
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سواء
إذا وقفنا عليها إحنا لسه بنقول حكمها.
للسائلين. النفس اه ما- لا ما نقف عليها طالما النفس هينقطع مم.
نقف بالالف سواء سواء وبعدين اجيب سواء للسائلين ايوه تمام سواء لسان سواء للسائلين تمام ثم استوى إلى السماء وهي دخان وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ما شاء الله عليكي حاجه زينب انت والحجاج اللي سبقوكي الحاجه ابراهيم والحاجه فاطمه ما شاء الله معانا طبعا آه، شيخ مصطفى نعم.
انت مركز معايا بقى ولا ايه عشان نسالك شويه إن شاء الله ان شاء الله آه، معانا شهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ازيك شهد؟
أخ- اخبارك ايه ازيك يا س- في الحمد نعم لله والله.
انت- انت اخبارك ايه احمد الله والله الحمد لله ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ سورة العشر الحشر طيب اتفضلي من اول آه، من اول آية ستة لحد الآية ثمانية
انت بتقولي سوره ايه الحشر ولا العصر الحشر الحشر ايوه انا سمعتها العصر سمعتها مع شيخ مصطفى ايه انا انا سمعتها الحش أعوذ الحشر بالله من ايوه الش- اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أساء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ول- ولذي القربى واليتامى القربى.
والمسكين ولذي القربى واليتامى اه القو قو خليها قاف مش عايزينها كاف
ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم منكم منكم وما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب بارك الله فيك يا شهد معك عبد الله الدين عبد الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عبد الله آه، آه، ازاي انت كويس ولا كويس كويس طيب الحمد لله بحبك في الله ها بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اقرا سوره الفجر طب اقرأ سورة الفجر بس مش كلها
ماشي يلا والفجر وليالي طب فين العشر.
يا يا شيخ عبد الله نعم فين اعوذ بالله من الشر من الشيطان الرجيم وبسم الله أعوذ الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم أ- بسم الله الرحمن الرحيم تمام والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل وال-
هل في ذلك قسم ذلك قسم ذي حجر ايوه أ- ألم ترى ألم تر كيف فعل ربك بعاد مم.
وما ذات العباد مم. التي يوسف عليكم يا شيخ عشر ايه يوسف
الو السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا يوسف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله آه، في حد بعديك يا يوسف ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هتقرا ايه يا يوسف
هكسر اقرا سوره العصر العصر طب يلا سمعني بسم الله الرحمن الرحيم ولا عصر ولا يوم لا لا لا انت دخلت على الفجر كده كان لفي خسر
الا الذين إلا- الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ها وتواصوا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر ما شاء الله عليك يا يوسف انت وعبد الله وشاهد ربنا يحفظكم جميعا معانا دعاء من الاردن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه دعاء
شلونك يا شيخ اشرف؟
الحمد لله رب العالمين احمد الله
الله يجزيك الخير ويجعل الجنة مثواك، اللهم احفظ قناة الرحمة امين وجميع القائمين عليها، امين يا رب العالمين واجعلها عزا وفخرا وذخرا آمين.
للأمة آمين.
الإسلامية، امين يا رب وبارك في شيخنا محمد حسان، امين يا رب امين امين امين وت- وادفع يا شيخ أشرف.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ها تقرأي معانا في الورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أج- لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون قل بالذي أئنكم- خلق الأرض قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو لا كرها طوعا او على طول قالتا طوعا او على طول طوعا لا ما تعرفش عن نوع على التنوين طوعا طوعا او
طوعا أو كرها هم.
قالتا أتينا طائعين بارك الله فيكي بارك الله فيكي طبعا طوعا او ده عندنا هنا ايه حكمه ايه يا شيخ مصطفى اظهار صح نعم مظهر التنوين عند الهمزه عندما يلتقي بايه بالهمزه بارك الله فيك طيب معانا اتصال ولا نرجع بقى للشيخ مصطفى طب ناخد ام ريم وبعد كده نرجع للشيخ مصطفى وبعد كده نكمل اتصالات بعد كده ام ريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ في أشرف نعم والله ام ريم ربنا يخليك ويديك الصحة والعافية آمين ويجزيك يا عنا رب العالمين كل خير يا آمين.
رب الله يحفظكم أكرم مني حتة يا شيخ آه، ابدأي بقى من آه، فقضاهن سبع سماوات الحتة التقيلة اللي عليا دي عايزة تبدأي من الأول ابدأي من الأول بس معلش.
خلينا في- لو في عندنا مشكلة في آيات نبقى نصحها نضبط قراءتها يعني.
طب ماشي يلا.
نبتدي وربنا ييسر لي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقضاهن سبع سماوات في بصي يومين سماوات في يومين سماوات في يومين وأوحى وأوحي وأوحى في كل وأوحى في سماء كل سماء أمرها ما شاء الله أمرها أمرها ها وزينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح, بمصابيح وحفظا بمصابيح وحفظا جميل ذلك تقدير العزيز العليم جميل فإن أعرضوا فقل أنذر أنذرتكم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة أنذرتكم أنذرتكم لا تكم لا أنذرتكم أنذرتكم أيوه صاعقة مثل صاعقة مثل صاعقة نعم مثل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود تاني مثل صاعقة عاد وثمود مثل صاعقة عاد لا صاعقة عاد و...
صاعقة ع- لا تين لا صاعقة ع صاعقة عاد أيوة صاعقة عاد عاد.
وثمود صاعقة عاد وثمود ممتاز مم.
إذ إذ إذ جاءتهم جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم ومن خلفهم مم.
ألا تعبدوا إلا الله كويس قالوا لو شاء قالوا لو قالوا لو شاء ربنا ربنا ربنا لأنزل الملائكة فإن لأنزل ملائكة فإن
لأنزل ملائكة لأنزل لأنزل لأنزل ملائكة فأن ملائكة فإن ملائكة فإن بما أرسلتم به أرسلتم به كافرون فإن بما أرسلتم به كافرون ما شاء الله عليك ممتازة وربنا يجازيك خير على صبرك عليا أرجع بقى للشيخ مصطفى الشيخ مصطفى يعني أخبرني قبل ال- الهواء بأنه آه، ليه في الإنشاد صح كده؟
نعم طب سمعنا أنشودة كده؟
إن شاء الله أبيات من الشاطبية تمام من فضل القرآن الكريم طيب تفضل
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا شيخ مصطفى طبعا الشيخ مصطفى كان بي بي بيقرأ أبيات من الشاطبية للإمام عليه رحمة الله الإمام الشاطبي وفي بتتكلم عن مدح آه، أهل القرآن آه، ناخد معانا اتصال الوقت صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف أهلا بحضرتك في نعم والله والحمد لله
أبدأ من حضرتك ابدأ إن شاء الله بإذن الله كل أنبئكم اه ابدأي من ابدأي من أول الورد إن شاء الله إن الذين آمنوا
ده آية
الآية الثامنة حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أأنب قل أئنب قل أئنكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بارك الله فيكي أستاذ صباح ربنا يبارك فيك يا حاج صباح معانا أخونا هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا هشام الله يحفظك ربنا فيك عامل ايه كويس في نعم والله والحمد لله أحمد الله الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ما شاء الله عليك يا هشام يعني قراءتك طيبة ربنا يحفظك وأدائك كده هادي كده وما فيهوش آه، تكلفات ما شاء الله عليك ربنا يحفظك معانا أم إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أشرف وفيكم الله بارك أم إيمان وربنا يشفيك ويعافيك يا رب واجعله في ميزان حسناتك يا رب آمين.
العالمين آمين يا رب وبارك لنا في الشيخ محمد حسان يا آمين رب يا رب آمين آمين جميع العاملين يا رب آمين يا رب.
العالمين آمين آمين هبدأ حضرتك من أول الورد من أول ورد بقى إن شاء الله حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون طب نبين الغين بقى كده غير ممنون غير ممنون مم.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وي- وتجعلون له أندادا أندادا
أندادا كويس ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي خد من بالك أم إيمان ما قولش فيها وجعل فيها رواسي حاضر مم.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في فيها وقدر فيها أقوى طالما وصلت المفصل يبقى توصيه على طول مم.
حاضر وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وهي دخان فقال لها وهي دخان وهي دخان فقال طب لها نفخم الخاء شويه كمان يا ام ايمان ما شاء الله اصبر عليا بس ربنا يبارك فيك جزاك وهي الله دخان خير.
ها حاضر حاضر جزاك الله خير ربنا ربنا يبارك يحفظك ها
وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتنا طوعا لا.
أو فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها او كرها أو كرها إشقاء او كرها أو ما كرها شاء الله عليك ها قالتا قالتا آت مدي بقى قالتا اتينا طائعين
قالتا أتينا طائعين ما شاء الله عليكي ربنا يبارك فيكي ويزيدك صبر عليا ناخد اخر اتصال معانا اخونا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ازيك يا شيخ اشرف آه، اهلا بحضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك ربنا يبارك عليكم حضرتك انا شيخ اشرف ان شاء الله هقرا بس هستاذنك ليا بس يعني زي تعقيب بسيط كده بعد ما اخلص القراءه ان شاء الله يعني اتفضل يا حبيبي مش هاخد من وقتك كتير باذن الله طب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا أندادا أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها
طب خد بالك بقى.
أقواتها في شيخ محمد شيخ محمد طالما كسرت المنفصل انا قلت هتقصر بقى بعد كده اه فيا يا نقصر المنفصل كله يا نوسط المنفصل كله في القراءة تمام مم.
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها لا وهي دخان إخفاء
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أو كرها أو كرها أو كرها طب بص صلى على النبي ابتسم كده مع الكاف ك وفخم راه كده كر بهي تبويزه بعد الابتسامه يعني ابتسم وبوز بعديها على طول كرها ائتيا طوعا أو كرها كرها طب خلي نجيبها حته حته وتصلي على النبي
ماشي، عليه صل...
الصلاة صلي على النبي الاول بس والسلام. عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قول كده كر كر كرها كرها بس كده ها ائتيا طوعا أو كره كر كرها مم.
قالتا أتينا طائعين بارك الله فيك يا شيخ محمد قول لي بقى التعقيب آه شيخ أشرف أنا بس كنت عايز حضرتك بس تتكلم عن الشيخ أحمد ديدات شوية الشيخ مين الشيخ أحمد ديدات ديدات اه الشيخ اللي هو عليه رحمه الله طبعا شيخ جنوب أفريقيا كان الشيخ ده بيناظر اه أشرف.
اه آه، ساهم آه، في انتشار الدعوة الإسلامية في معظم دول أوروبا وعايزين بس نعرف السادة المشاهدين عنه معلومات كده إن الراجل ده ما كانش بيتحدث اللغة العربية أصلا تمام كان بيتحدث اللغة الإنجليزية كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب كان هدفه في الحياة عاش الفترة اللي عاشها من عمره دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرسالة وعن الدعوة الإسلامية ومناظره كان في عندي مناظرات كثيره مشهور بالمناظرات مع تمام.
ال- مع اخواننا الاقباط واخواننا القساوسه اه وكان بي بي بيسلم له عدد كبير جدا في محاضراته نعم.
تقريبا وصل عدد ال- ال- ال- الذين اسلموا على يد الشيخ احمد ديدات ل 20000 تقريبا او اكتر ما شاء الله ما شاء الله فالشيخ ده شيخ عظيم جدا عايزين بس نعرف الناس بيه حاضر حتى لو هنعمل عنه كل مره معلومه بحيث انه يبقى قدوه لينا أبشر.
لان دو انا انا بعتقد ان ده راجل آه، عظيم جدا لان دول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صح نعم، والله يا أحسنت.
شيخ اشرف احسن أحسنت.
ما نقعد نتكلم في السياسه أحسنت.
ونضيع وقتنا في حاجات أحسنت.
احنا بعيد خالص عنها احنا نتكلم على الرجال الصالحين دولت أحسنت.
وناخد منهم قدوه زي ما الشيخ محمد حسان في وسطنا وربنا يديله العمر يا والصحه رب يبارك في كان عمرك في في يوم من الايام برضو واحد اسمه الشيخ احمد ديدات راجل ساهم في نشر الدعوه الاسلاميه حاضر.
فاحنا اولى بيه احنا اولى بيه من بلده حاضر بلده يا حبيبي.
جنوب افريقيا بس أنا عايز أقول وليست لحضرتك- دوله اسلاميه عشان إحنا وقت هنا الحلقه في بس مصر انا ان شاء أساساً الله إزاي؟
انا اوعد حضرتك ان انا هعمل ده وعايز اقول لحضرتك ان ان شاء الله نحسب ان في خليفه للشيخ احمد ديدات وماشي على نفس النهج وهو آه، آه، آه، الشيخ يوسف آه، استس آه، احسب ان هو برضه ليه مناظرات وليه يعني بيسلم على يده الكثير وان شاء الله يعني نراعي هذا في البرنامج احنا معانا وقت قد ايه طيب هناخد بسرعه كده هنسمع مع حضراتكم آه، الايات بصوت الشيخ الحصري وبعد كده نختم الحلقه ان شاء الله
الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون
يعني الشيخ الحصري عليه رحمة الله خير الجزاء على الأداء الجميل وسماع القرآن بشكل مختلف خالص أستاذ طارق معانا دقيقة كده أخونا مصطفى يدعو لنا فيها نختم بيه إن شاء الله طيب في دقيقة كده يا شيخ مصطفى في دقيقة كده دعاء سريع إن شاء الله
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا بفضلك فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا الله ياك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان اللهم اجعل مصر أمنا من الخوف اجعل مصر أمنا من الخوف اجعل مصر أمنا من الخوف وفرجا من الضيق وفرجا من الضيق وفرجا من الضيق وعزا من الذل وعزا من الذل ورخاء من الشدة ورخاء من الشدة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عراة فاكسهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آه، بارك الله آه، في ضيفي في الاستوديو الشيخ مصطفى محمد عبد العظيم بارك الله فيك شيخ مصطفى نسأل الله وأسعد العافية بك في لقاءات أخرى إن شاء الله آه، آه، أشكر آه، كل من شاهد هذه الحلقة وكل من آه، اتصل علينا وأشكر آه، كل من ساهم من فريق العمل في آه، هذه الحلقة وعلى رأس فريق العمل مخرجنا طارق حسن جزاه الله خيرا وفريق العمل معه ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة الرحمة فالرحمة بستان